شركة الندى للإنتاج الفني والتوزيع تقدم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
مع صوت الكروان بنغني جايين نبارك ونهني بنهني الأحلى النغمات ومعاها أطيب كلمات وقبل ما ننسى نقدم همسة همسة حب همسة قرب قرب اتنين متربيين على الأخلاق وكمال الدين وفرقة الندى جاية تهني تشرتها التاني وبتغني وأنا مستني أنا مستني أنا مستني أنا مستني
ليلتها نور العين الله معاك رعي رعبي نغني لك يا زين الله معاك رعي رعبي نغني لك يا زين جينا نغني لك يا زين ندعي لك يا نور العين جينا نغني لك يا زين ندعي لك يا نور العين الله معاك راح يرعاك جينا نغني لك يا زين الله معاك راح يرعاك جينا نغني لك يا زين جينا نغني لك يا زين ندعي لك يا نور العين جينا نغني لك يا زين ندعي لك يا نور العين الله معاك راح يرعاك جينا نغني لك يا زين الله معاك راح يرعاك جينا نغني لك يا زين جينا نغني لك يا زين ندعي لك يا نور العين جينا نغني لك يا زين ندعي لك يا نور العين الله معاك راح يرعاك جينا نغني لك يا زين الله معاك راح يرعاك جينا نغني لك يا زين أفراح أفراح المؤمنين طاعة لرب العالمين أفراح أفراح المؤمنين طاعة لرب العالمين أفراح أفراح المؤمنين طاعة أفراح أفراح المؤمنين ما ودع أفراح أفراح المؤمنين عبادة أفراح أفراح المؤمنين سعادة الفرح هل بوادينا هل بوادينا وضاءت منه ليالينا منه ليالينا الفرح هل بوادينا هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا منه ليالينا الفرح هل بوادينا هل بوادينا وضاءت منه ليالينا منه ليالينا والله المولى المولى قد أكرمنا
والله المولى المولى قد أكرمنا
والله المولى المولى قد أكرمنا
ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا الله رسول الله رسول الله هدينا عرفنا هذا اللي نادي اللي نادي بتهني عرفنا اللي نادي اللي نادي عرفنا هذا اللي نادي اللي نادي بتهني عرفنا اللي نادي اللي نادي عرفنا هذا اللي نادي اللي نادي بتهني عريسنا الليلة دي الليلة دي تتمنى لكم سهرة صارت عيد الفرحة تتمنى لكم سهرة صارت عيد الفرحة وتبارك لعريسنا بعض الليلة دي الليلة الليلة دي الليلة دي بتهني عريسنا الليلة دي الليلة دي بيت النادى الليلة دي الليلة دي بتهني عريسنا الليلة دي الليلة دي بيت النادى الليلة دي الليلة دي بتهني عريسنا الليلة دي الليلة دي تتمنى لكم سهرة صارت عيد الفرحة تتمنى لكم سهرة صارت عيد الفرحة وتبارك لعريسنا بعرض الهلالي يا هذا الهلالي الهلالي بتهني عريسنا الهلالي الهلالي بتهني الهلالي الهلالي بتهني عريسنا الهلالي
ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن على السنة والقرآن مبروك وكمان مليون مبروك مني ومن كل اللي يحبوك مبروك وكمان مليون مبروك مني ومن كل اللي يحبوك مبروك وكمان مليون مبروك مني ومن كل اللي يحبوك إخوانا دولك بيهنوا اخوانا بقولك بيهنوك إخوانا دولك بيهنوا والكل الليلة الليلة فرحان بيك والكل الليلة الليلة فرحان بيك الليلة فرحان بيك ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن على السنة والقرآن نقيت وظفرت بذات الدين والزوجة الصالحة دي خير معين لقيت وظفرت بذات الدين والزوجة الصالحة لخير معين لقيت وظفرت بذات الدين والزوجة الصالحة دي خير معين ورباط الله محبتي ورباط الله ده حبل متين ورباط الله ذا حبل متين الله يويها يويها ويقويك الله يقويها يقويها ويقويك يقويها يقويك ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن على السنة والقرآن يا ما كنت اليوم ده بتستناه وزواجك حلم تتمناه لما كنت يوم ده تستناه وزواجك حلم تتمناه يا ما كنت اليوم ده بتستناه وزواجك حلم تتمناه وجيه اليوم ما احلى يا ما احلى وجيه اليوم ما احلى يا ما احلاه وجيه اليوم ما احلى يا ما احلى واكيد الليله الليله راح نرقيك واكيد الليله الليله رحمه آه، الليله راح نرقيك نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا اليوم على السنة وعلى القرآن ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا اليوم على السنة وعلى القرآن عالسنة والقرآن شوف كل الناس فرحانة ازاي والرايح بيبارك للجاي شوف كل الناس فرحانة ازاي والرايح بيبارك للجاي شوف كل الناس فرحانة ازاي والرايح بيبارك للجاي شوف كل الناس فرحانة ازاي والرايح بيبارك للجاي والفرحة كبيرة وصيفها ازاي والفرحة كبيرة وصيتها ازاي وهي باينة بصدوي صدور عليك وهي باينة بتضوي تضوي جوانيك وهي باينة جوا عليك نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن على السنة والقرآن علوها عنها ومن لا نشيد غنوها والعروسة للعريس زفها والعروسة للعريس زفها زفها وعلوها بريد علوها وغنوا لها نشيد غنوها علوا لها بريد علوها وغنوا لها نشيد غنوها والعروسة للعريس زفها والعروسة للعريس زفها زفها القرايب والحبايب أتونا بالورد ويا الزهور حينا القرايب والحبايب أتونا بالورد ويا الزهور حينا القرايب والحبايب أتونا بالورد ويا الزهور حينا والأحباب في الحفلة والله آه شاركونا والأحباب في الحفلة والله شاركونا شاركونا وعلوا لها غريد علوها وغنوا لها نشيد غنوها علوا لها غريد علوها وغنوا لها نشيد غنوها والعروسة للعريس زفوها والعروسة للعريس زفوها ذكرها السعادة والإخلاص علينا أمانة رب يطير حولنا السعادة والإخلاص علينا أمانة رب يطير حولنا السعادة والإخلاص علينا أمانة رب يطير حولنا يا الله بالفرح تمم قالنا ويا الله بالفرح تمم ليلنا ليلنا وعلنا غريب علوها وغنوها نشيد غنوها علوها غريب علوها وغنوها نشيد غنوها والعروسة للعريس زفوها والعروسة للعريس زفوها زفها العطر ويا العبير رشها والليلة دي بالأناشيد أحيوها العطر ويا العبير رشها والليلة دي بالأناشيد أحيوها العطر ويا العبير رشها والليلة دي بالأناشيد أحيوها والشمول عريس الليلة آه إيدها والشمول عريس الليلة إيدها ايدها وعلنا مريض علوها وغنوها نشيد غنوها علوها مريض علوها وغنوها نشيد غنوها والعروسة للعريس زفوها والعروسة للعريس زفوها زفوها عالشارعة وسني تلاهي جينا نبارك للعرايس ونهدي عالشارعة ولسنة تنادي جينا نبارك للعرايس ونادي عالشارعة والسنة تنادي جينا نبارك للعرايس ونادي وبالصلاة على النبي بنحيي آه الليلة دي وبالصلاة على النبي بنحيي الليلة دي الليلة دي وعلوها غريب علوها وغنوها نشيد غنوها علوها غريب علوها وغنوها نشيد غنوها والعروسة للعريس زفوها والعروسة للعريس زفوها زفوها ويا رب عقبال كل الحبايب الحاضر وكمان اللي غايب ويا رب عقبال كل الحبايب الحاضر وكمان اللي غايب ويا رب عقبال كل الحبايب الحاضر وكمان اللي غايب والفرحة طيرهم كل آه القرايب والفرحة طيرهم كل القرايب القرايب علوا الأغاريب علوها علوها وغنوا الأناشيد غنوها غنوها علوا الأغاريب علوها علوها وغنوا الأناشيد غنوها غنوها والعروسة للعريس دفوها دفوها والعروسة للعريس دفوها دفوها وعلوا الأغاريب علوها علوها وغنوا الأناشيد غنوها غنوها وعلوا الأغانيد علوها علوها وغنوا الأناشيد غنوها غنوها والعروسة للعريس دفوها دفوها والعروسة للعريس دفوها دفوها والعروسة للعريس دفوها دفوها والعروسة للعريس دفوها دفوها والعروسة للعريس دفوها دفوها
والأذان الليلة سامع عندي قلبك دقتين دقة بتسبح خلقها للثناء المستبين دقة تانية تانية فيها فرحة دقة تانية دقة تانية تانية فيها فرحة دقة تانية دقة تانية فيها فرحة دقة تانية فيها فرحة دقة تانية فيها فرحة لهفة بالشوق والحنين فرحة إنك تبني أسرة تمشي في النور المبين أوكي بينك يا عريس الليلة شايف فرحتي آه فرحة باللي تناسبهم بعروسة والله زين آه أوكي بينك يا عريس الليلة شايف فرحتي آه فرحة باللي تناسبهم بعروسة والله زين فرحة لينا لينا لينا لينا بس لينا لينا لينا لينا فرحة لينا لينا لينا لينا بس لينا لينا لينا لينا فرحة لينا بس لينا فرحة لينا بس لينا لينا احنا المسلمين إن عيد الحق بكرة رح ينزلوا شمعة فين وفي عيونك يا عريس اللي لا شايف نظرتي آه نظرة مليانة بأماني كلها للمؤمنين مؤمنين آه وفي عيونك يا عريس اللي لا شايف نظرتي آه نظرة مليانة أماني كلها للمؤمنين نظرة تانية تانية تانية تانية فيها ترسم بها بها بها نظرتني ثانية ثانية ثانية فيها ترسم بها بها بها نظرة ثانية بها ترسم نظرة ثانية بها ترسم خطوتك ترحلني فين بالعزيمة الصبا تبلغ الصحابة مؤمنين فوق شفايفك يا عريس اللي لا شايف منسكين اه امسى بتناجي الاحبه رب خير ال- مرسلين اه فوق شفايفك يا عريس اللي لا شايف امسيتين اه همزة بالنبي الأحبة رب خير للمرسلين همسة ثانية ثانية ثانية ثانية فيها تدعي تدعي تدعي تدعي همسة ثانية ثانية ثانية ثانية فيها تدعي تدعي تدعي تدعي همسة ثانية بيها تدعي همسة ثانية بيها تدعي تدعي رب العالمين بالسعادة طريق واحنا بنرد زد أمين والأذان اللي لا سمع عندي قلبك دقتين آه دقة بتسبح خالقها بالسلائل مستبين آه والأذان اللي لا سمع عند قلبك دقتين دقة بتسبح خالقها بالثناء المستبين دقة تانية ثانية ثانية ثانية فيها فرحة فرحة فرحة فرحة دقة تانية ثانية ثانية ثانية فيها فرحة فرحة فرحة فرحة دقة ثانية فيها فرحة دقة ثانية فيها فرحة لهفة بالشوق والحنين فرحة إنك تبني أسرة تمشي في النور المبين فوق جميلك يا عريس اللي لا شايف فرحتين آه فرحة بالإنسان مناسبهم بعروسة والله دين آه فوق جبينك يا عريس اللي لا شايف فرحة بالإنسان مناسبهم بعروسة والله دين فرح لينا لينا لينا بس لينا لينا لينا لينا لينا فرح لينا لينا لينا لينا بس لينا لينا لينا لينا فرح لينا بس لينا فرح لينا بس لينا لينا احنا المسلمين إن عيد الحق بكرة راح يزينه شمعتين